باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين خريستوس أنستي المسيح قام هذا اليوم يا أحبائي هو يوم فرح في هذا اليوم نحتفل بتدشين هذه الكنيسة المباركة وهذه الكنيسة التي لها تاريخ مجيد وهذا التاريخ هو تاريخ في كتاب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعملها وخدمتها لأنها أول كنيسة تبنى وتبدأ الخدمة خارج مصر وخارج الحدود المصرية كلها وده كله بداية من عام 1961 ووجود هذه الكنيسة هو بنعمة الله أولا وبسماحة كل المسؤولين في هذه البلاد الطيبة وأيضا بمحبة كل الشعب وأهل الكويت ومحبتكم إلى أن صرنا في هذا اليوم بأتعاب كثيرين نذكر في الكنيسة تعب المتنيح البابا شنودة الثالث وتعب المتنيح نيافة وتعب المتنيح نيافة الأنبا إبراهام وطبعا وطبعا تعب كل الآباء اللي خدموا في هذه الكنيسة وفي هذه البلاد وكل الخدام ولا نستطيع أن نحصر كل الذين لهم تعب فهذه الأتعاب محفوظة أمام الله نشكر الله أنه أعطانا أن نأتي إلى هذه الساعة المقدسة ونفرح معكم بتدشين هذه الكنيسة يفرح معنا الأباء الأحباء المطارنة والأساقفة الحضور معنا الأب المطران مطران الكرسي الأورشليمي نيافة الأنبا أنطونيوس ونيافة ونيافة الأنبا بخوميوس الذي كان أول من خدم كشماس مكرس هنا ومعنا أيضا أصحاب النيافة الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة والأنبا يوساب أسقف عام الأقصر والأباء الكهنة الأحباء في هذه الكنيسة المباركة ومعهم عدد من الأباء الذين يخدمون في إبرشية الكرسي الأورشليمي من العراق ومن لبنان ومن القدس وهذه المحبة الكبيرة التي تجمع الجميع مع أراخنة هذه الكنيسة وشمامستها وخدامها وخادماتها وشبابها وأطفالها وكل شعبها وهذه المحبة الكبيرة التي تتمتعون بها تمتعون بها بفضل رعاية صاحب السمو أمير البلاد المقدس الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح وكذلك ولي العهد وكل المسؤولين في هذه البلاد التي لمست فيها محبتهم وطيبتهم ورعايتهم وصدق أقوالهم والمحبة النابعة من قلوبهم هذه هذه بالحقيقة عملة نادرة في هذا الزمان وإن كنا نجدها هنا بكل محبة وكل من التقاهم قابلناهم ظهرت هذه المحبة في كل كلمة قالوها نشكر أيضا كل قوات النظام التي تحفظ النظام والأمن هنا الموجودين معنا والذين آه، يسهلون ويسهلون معنا في المرور وفي الحركة نشكرهم لمحبتهم وأتعابهم نشكر أيضا كل الأحباء سيادة المطران كاميلو محبته ومشاركته معنا وسيادة المطران غطاس وهؤلاء الذين يظهرون محبتهم دائما وعلاقتهم الطيبة بكل الكنائس المسيحية هنا عندما نحتفل بتدشين الكنيسة هذا الاحتفال يا إخوتي ليس احتفال نحضره ونتابع طقوسه وصلواته ثم ننصرف تدشين الكنيسة يعني كتابة شهادة الميلاد لها فقبلا وأثناء إعداد الكنيسة كنا نستخدم اللوح المقدس وهو وسيلة مؤقتة قبل تدشين الكنيسة أما تدشينها وصارت فيها المذابح وسميت على أسماء القديس ماري مرقس والقديسة العذراء مريم والقديس يوحنا المعمدان والشهيد ماري جرجس ورئيس الملائكة الجليل ميخائيل وهذه المذابح نحضر تدشينها ونتمتع بصلواتها ولكن يقف أمامنا سؤال في غاية الأهمية لكل واحد فينا له مذبح ومذبحك أيها الحبيب هو قلبك والتدشين كلمة التدشين تعني التخصيص أو التقديس والسؤال الذي يجب أن يجيب عليه كل إنسان فينا هل قلبك مدشن بالحقيقة لله؟ عندما ندشن المذبح ندشنه لكي يصير موضع للصلاة وموضع لتقديم الذبيحة المقدسة ويصير أقدس مكان في الكنيسة فهل بالحقيقة أيها الحبيب قلبك مدشن أنتم تعلمون أن الله أعطانا في حياتنا لكل واحد ما نسميه بالجهاز الروحي زي ما في الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي في الجهاز الروحي والجهاز الروحي يتكون من عينك واذنك وقلبك العين التي تعيش في البراءه والبساطه والاذن التي تعيش في النقاوه على الدوام وتسمعوا وياي ايات كتيره في الانجيل بتتكلم عن العين والود فمثلا الود يقول كده من له يعني عندك ودان هتقول لي طبعا عندي وداني وداني ستة على ستة لكن يا ترى ودانك بتسمع وتسمع هنا يعني تطيع وتسمع الوصية يعني تعيش في طاعة الوصية دي ودنك في واحد معاند في واحد ما بيسمعش ما بيسمعش مش من الناحية الجسدية ما بيسمعش من الناحية الروحية وهكذا العين إذا كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نيرا وبسيطة يعني نقية إذا كانت عينك نقية جسدك كله يكون نيرا منور وإن كانت عينك شريرة جسدك كله يكون مظلما فيا ترى عينك إيه؟ العين والقلب شايفينهم العين والودن شايفينهم لكن القلب مش شايفينه والله وضع القلب في داخلنا لا يراه احد معرفش ايه اللي في قلبك معرفش ايه اللي في قلبك ولكن الله وضع القلب في داخلنا لكي ما يكون هذا القلب هو محطة اللقاء معه فالموضع الذي يمكن أن تتقابل فيه مع الله هو في داخل قلبك وإن تقابلت مع الله في قلبك صار قلبك مدشنا مخصصا مقدسا ودي الصورة والسؤال المهم اللي بيبقى قدامنا النهاردة فرحانين بتدشين الكنيسة وبكل الطقس اللي فيها لكن يا ترى قلبك من جوه اللي هتقابل بيها الله قلبك مدشن مقدس ولا قلبك فيه العجب ما حدش يعرف قلبنا ده مقفول عليه انت بس اللي تعرفه يا ترى بتحط فيه ايه يا ترى ما هي مشاعره يا ترى ما هي خواطره يا ترى ما هي افكاره قلبك والسؤال هل انت تحافظ على قلبك مدشنا تفتكروا في المعمودية واحنا صغار لما تعمتنا الأب الكاهن رسمنا بالميرون وبعض رسومات الرأس من أول الرأس موضع العقل أو النافوخ وبعد كده الرسومات بتمتد للقلب وللبط وللظهر في أوله وفي آخره وأيضا على الأطراف وصرت مدهونا بزيت الميرون وصرت مدشنا ونسميه سر التثبيت أو الكونفرميشن ده كله حلو لكن يا ترى قلبك عبر مسيرة حياتك ربنا يديك العمر الطويل قلبك مدشن سأقول لك كيف تدشن قلبك أول وسيلة لتدشين القلب هي بالصلوات فالصلاة هي الوسيلة التي تمسح قلبك وتجعل قلبك روحانيا ودايما موصول بربنا مش قلب زي الحجر صلواتك الكثيرة التي تصليها والكنيسة ممتلئة بالتسابيح وبالصلوات وبالترانيم حتى الصلوات القصيرة زي عبارة يا رب ارحم كده ليسوع أو زي ما بنصلي الصلاة القصيرة اللي بتقول اللهم التفت إلى معونتي يا رب أسرع وأعني أو يا رب يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطي كل هذه تعابير صلوات قصيرة نستخدمها فضلا عن صلوات الأجبية وصلوات المدايح وصلوات التسبحة وصلوات القداسات إلى آخره قلبك مدشن بالصلوات ممسوح بالصلاة مليان بالصلاة اسمع كده عروس النشيد تقول أنا نائمة وقلبي مستيقظ يعني حتى فوق النوم ده بنحتاجه كلنا كبشر لكن حتى في أثناء النوم القلب ينبض تسبيحا وتمجيدا لله هل لك الحياة دهيت هل صلواتك اللي بتصليها من لسانك ولا من قلبك وأعماقك هل صلواتك اللي بترفعها تعيها فهمها وهكذا فالوسيلة الأولى لتدشين القلب هي من خلال الصلوات زي ما دشنا المسبح الصلوات الوسيلة الثانية هي القراءات المقدسة في الكتب المقدسة في الكتاب المقدس قراءاتك في الإنجيل الإنجيل نقرأه ونحفظ منه ونتأمل فيه ونفهمه ونعيشه والأكثر من ده وده إن احنا نتكلم بيه كلامنا يبقى مش زي كلام الناس العادية كلامك من الإنجيل يقول لنا كده خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ ليه هل فعلا قلبك ده بتخزن فيه كلمة ربنا بتخبيها ولكي لا أخطئ إليك قلبك بتدشنه بالوصية بتعيش الوصية بتفهم كلمة ربنا بتحفظها ده انت بتصلي في المزمور الاول اللي بيقول في ناموسه يلهج نهارا وليلا يعني كلمة ربنا دي مفتوحة قدامه ده في بيوت كتيرة بتخلي الإنجيل دايما مفتوح ما بتقفلوش يعني قريت النهاردة أحط حاجة كده عند الجزء اللي أنا قريته صورة أو بحط صليب صغير أو أي علامة وبعد كده أجي بكرة وبعده وأكمل إنجيلك عايش بيه بتفهم الوصية ولا كل ما بتفتكر في واحد بيقرا الإنجيل كل ما بيفتكر وفي واحد بيقرا الإنجيل بطريقة بختك يا أبو بخيت عارفينها النهارده استنى ما اشوف حظي النهارده ويفتح الانجيل طبعا دي ليست قراءه الانجيل ولا طريق وفي واحد عايش في كلمه ربنا عايش فيها يوميا بيتمتع بيها الكلمه المقدسه كلمه الله حيه وفعاله وامضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والمخاخ والمفاصل ومميزة أفكار القلب ونياته هي دي كلمة ربنا عايش بيها بتمارسها حتى تصير إنجيلا مقروءا من جميع الناس الواحد يقرأ الإنجيل لغاية ما يمتى لغاية ما تصرفاته وسلوكياته وكلامه كلها تبقى إنجيلية الطابع عايش في كده عشان تدشن قلبك الحاجة الثالثة اللي تدشن بيها قلبك هي أعمال الرحمة احنا بنجيب الزيت كده زيت الميرو ونصبه على المذبح والزيت دايما لين والزيت تعبير عن عمل الرحمة الذين يقتربون إلى المذبح يجب أن تكون لهم أعمال رحمة كثيرة أعمال الرحمة التي يصنعها الإنسان في حياته وأعمال الرحمة ليس لها حدود ملهاش حدود خالص صحيح ربنا يسوع المسيح قال لنا كنت جوعانا فأطعمتموني وكنت عطشانا وكنت مريضا وكنت محبوسا إلى آخر هذه القائمة وبنخدم كل الفئات دهيت المهم ان خدمتك تكون من قلبك لا هي خدمة مظهرية ولا هي خدمة اجتماعية بس هي خدمة من القلب وأعمال الرحمة يمكن أن تكون ابتسامتك أو كلمتك الطيبة أو روحك الوديعة أو أسلوبك اللطيف أو محبتك لكل أحد أو أمانتك فيما أنت مسؤول عنه هي دي أعمال الرحمة أعمال الرحمة لهاش شكل معين ملهاش صورة معينة المهم أن حضورك في كل مكان يكون حضورا مباركا تبقى بركة في المكان اللي بتحضر فيه في بيتك في وسط أسرتك زوجتك وزوجك أولادكم وبناتكم أعمال الرحمة التي تمتد بصفة عامة في كل مكان أعمال الرحمة لا أقصد بها المال فقط ولكن أقصد بها المحبة وأقصد بها الجهد وأقصد بها الوقت وأقصد بها الفكر وكل ما تقدمه حبا خالصا فالله هذه الأعمال أعمال المحبة وأعمال الرحمة التي تصنعها هي تدشن قلبك إذا الصلوات والقراءات وأعمال الرحمة هي وسائل في استطاعة يدك أن تدشن بها قلبك وكل يوم كده تسمع نداء الله يقول لك يا ابني أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي يا ابني أعطني قلبك تصور كده لما ربنا يطلب قلبك بقى وياخد قلبك كده ويفتحه هيكون في ايه ده الواحد لما بيجي يقدم هدية لحد يلفها لفة حلوة ويحط عليها كده فيونكة لطيفة ويكتب كارت لطيف كلكم بتعملوا كده طب قلبك بقى هتعمل فيه ايه هتلفه برضو ورقة لطيفة ماشي وهتحط عليه فيونكة لطيفة ماشي وهتكتب عليه كارت ماشي طب وجوه القلب فيه ايه هو المهم جوه القلب يا ترى جوه قلبك ايه اظنك لا تقبل ابدا ان تكون هناك هديه بتتقدم لك تكون حاجه مش حلوه وملفوفه بورقه حلوه ملهاش معنى مش كده برضو لذلك يا اخوتي الاحباء احرصوا ان تمتلكوا قلوبا مدشنه ومخصصه وقلوبا نقيه وقلوبا مدعوه لحياه القداسه ولحياه النقاوه والانسان بيعيش في حياته يطلب دائما ان تكون حياته بهذه الصوره النقيه والصوره الطيبه مبروك عليكم تدشين مذابح هذه الكنيسه المقدسه ربنا يفرحكم بيها ودايما دايما مرتبطين بربنا ومرتبطين بالكنيسة وحياتكم حياتكم العملية والأسرية حياة طيبة وحياة نقية وحياة تعيش في خوف الله وطبعا الكويت ومصر قريبين لبعض يعني لو قلت لكم كده مصر بتسلم عليكم يعني مصر مش بعيده وكمان النهاردة في مناسبة في مصر عيد تحرير سيناء 25 إبريل فهي مناسبة طيبة تبقوا هنا كنيستكم اتدشنت يوم 25 إبريل تبقوا انتوا بتحتفلوا هنا بالتدشين واحنا بنحتفل هناك بتحرير سيناء ربنا يبارك لكم دايما ويفرحكم ويبارك في حياتكم وأولادكم وبناتكم وأسركم ويبارك في رزقكم ويوسع الرزق قدامكم وتعيشوا بالأمانة دايما وفي فرح دائم وتمجدوا ربنا وفرحانين بخدمة كل الآباء الأحباء نعم إيه كنت ناسية ولا إيه؟ دي كانت ناسية يمكن ولا ايه أنا بحب أشكر الآباء الأحباء في هذه الكنيسة المقدسة الراهب القمص بيقول الأنبا بيشوي طيب يعني خلوا شوية تسقيف لبقية الآباء يعني لا مؤاخذة الراهب القمص أبدير الأنبا بشوي أبونا أبونا القس ميخائيل إبراهيم وابونا القس بيشوي حسني وابونا القس كيرلس جبرة وابونا القس دانيال جرجس وابونا القس لوقا غبور ربنا يبارك في خدمة الآباء وطبعا خدمة ومحبة ورعاية نيافة المطران الأنبا أنطونيوس في محبته الكبيرة وخدمته المتسعة طبعا بين القدس وبين سوريا ولبنان والأردن والعراق والأباء في منهم أباء النهاردة موجودين ويانا فخدمة واسعة وقته متوزع على خدمات كتيرة وطبعا انتوا فاكرين الإبرشية في أيام المتنيح أنبا إبراهام كانت بتضم كمان البحرين وقطر والإمارات وعمان وعمان وكل المقيمين فيها فكانت واسعة خالص دلوقتي بقت أكثر تحديدا وإن كان خدمتها واسعة للغاية ربنا يبارك خدمته ويساعده ويقويه وأنا بالمناسبة دي بحب أقدم أيقونة القديس ماري ماركوس الرسول لنيافة الأنبا أنطونيوس ماري مرقس الرسول اللي على اسمه كنيستكم وطبعا هو كروز آه، بلادنا المصرية ومبشرنا وشفاعته دايما تكون وياكم ويا نيافة أنبا أنطونيوس ربنا معاكم دايما نشوفكم آه، شطار وحلوين أشكرك تهيألي تعبتوا من التسقيف مش كده ما تعبتوش ربنا يحافظ عليكم ودايما نشوفكم بخير ونطمن عليكم وانا فرحان كتير كتير كتير بيكم وان انا اشوفكم واطمن عليكم وفرحان بهذه البلاد وكل مسؤوليها المحبين ويا بختكم يا اللي عايشين في الكويت ربنا يكون معاكم لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أمين القلوب مسلمة اقعد مكانك اقعد مكانك هنصلي لقدام بهدوء كده لو سمحتوا والكنيسة صح بنسقف فيها علامة فرح لكن حكاية التصوير والحاجات دي ما يلاقش بلاش
Nibona